النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس السابع من مجموعة كن صحابيا ما زلنا نبحث يا إخواني ويا أخواتي عن معالم طريق الصحابة رضي الله عنهم تحدثنا عن الإخلاص وعن العلم وعن العمل واليوم نتحدث عن مفهوم جديد النهاردة هنتكلم عن شيء حير ناس كتير حير فلاسفة وحير مفكرين وحير علماء النهاردة يا إخواني هنتكلم عن الدنيا يا ترى إيه مفهوم الصحابة عن الدنيا يا ترى إيه هي نظرة الصحابة للدنيا الحقيقة يا إخوة وأخوات نظرة الصحابة إلى الدنيا كانت نظرة عجيبة جدا نظرة متوازنة بشكل لافت للنظر سبحان الله فهم من جانب لا يعطون لها قيمة تذكر في حياتهم يتنازلون عنها بسهولة وببساطة شديدة وكأنها لا تساوي درهما ومع ذلك هم من جانب آخر يعملون فيها بجد واجتهاد يزرعون يتاجرون يتكسبون المال يعمرون الأرض ومنهم الأغنياء الذين لا تحصى أموالهم والملاك الذين تجاوزت أراضيهم مئات الأفدنة سبحان الله الدنيا في أعين الصحابة يا إخواني لم تكن غاية ولم تكن هدفا بل كانت وسيلة وسيلة إلى إرضاء الله عز وجل كانت الدنيا بحق معبرا إلى الآخرة ومن ثم كانت وسيلة إلى تنفيذ كل ما أمر الله عز وجل به الله عز وجل أمر بإعمار الدنيا فليكن الإعمار الله عز وجل أمر بكفالة الأسرة والزوجة والأولاد والآباء والأمهات فليكن العمل في الدنيا لتحصيل المال لكفاية هؤلاء الله عز وجل حض على الجهاد بالمال فلا بد من وجود المال حتى يجاهد به الله عز وجل حض على الوقوف في وجه الكافرين فلا بد من العمل في الدنيا لإعداد العدة لمواجهة الكافرين يبقى أنا بشتغل في الدنيا علشان أرضي ربنا بكسب فلوس علشان أرضي ربنا بتجوز علشان أرضي ربنا بخلف علشان أرضي ربنا بعمل كل حاجة في الدنيا علشان أرضي ربنا وبكده ممكن أبقى من أغنى الأغنياء وأنا برضه برضي ربنا سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت يا إخواني ما عنديش مانع أسيب الدنيا كلها وأبقى أفقر واحد فيها علشان أرضي ربنا سبحانه وتعالى يا سلام علاقة تفاعلية رائعة فقهاها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معادلة صعبة جدا جدا لكن سبحان الله حققوها ببساطة شديدة جدا لما ساروا على منهج الله عز وجل الدنيا يا إخواني في حقيقتها لا تساوي عند الله شيئا فعلا ومن ثم فهي لا تساوي عند المؤمنين بالله شيئا لا يجوز التصارع من أجلها لا يجوز التشاحن والبغضاء من أجل جزء منها ولو كان عظيما في أعين الناس وفي ذات الوقت لا يجوز اعتزالها وتركها وإهمالها لا يجوز التأخر فيها لا يجوز تركها غنيمة في أيدي أعداء الدين كيف فقه الصحابة هذا الفقه المستنير لحقيقة الدنيا كيف حققوا المعادلة الصعبة بل المستحيلة في أعين الكثيرين في ناس تقول لك يا إما دنيا يا إما آخرة ما ينفعش إنك تشتغل للدنيا وتشتغل للآخرة في نفس الوقت إزاي ممكن تبقى من طلاب الآخرة وانت بتشتغل في الدنيا وبتكافح وبتتجوز وبتكسب وبتفرح وبتضحك إزاي الصحابة يا إخوة يا أخوات وصل إليهم هذا الفقه العميق والفهم الدقيق عن طريق عن طريق من؟ عن طريق معلمهم صلى الله عليه وسلم ومعلم البشرية أجمعين صلى الله عليه وسلم وصل إليهم عن طريق كلماته وأفعاله صلى الله عليه وسلم وعن طريق ما نقله عن رب العزة سبحانه وتعالى من آيات معجزات في القرآن الكريم وسبحان الله كانت حياته صلى الله عليه وسلم تطبيقا حيا دقيقا لكل كلمة قالها صلى الله عليه وسلم تعالوا يا إخواني نشوف إزاي الصحابة شافوا الدنيا بعينين الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا نعرف حجم الدنيا الحقيقي يا ترى حجمها قد ايه روى مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله طبعا الرسول مش محتاج قسم لكن ساعات بتكون الحقيقة الناس مستغرباها قوي فالرسول يحلف علشان الناس تصدق أكتر وأكتر وأكتر مش محتاج يحلف هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لكن يحلف يقول لك إيه والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث أشار إلى السبابة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع تخيل نفسك كده بتغمس صباعك في البحر هتطلع ايه سبحان الله هتطلع ايه قطرات قطرات ما قالش حتى تنزل كفك في اليم وتغرف بيه لا ده هو بس صباع هتغمسه في اليم وتطلعه شو بقى اللي هتطلعه ده هو ده حجم الدنيا بالنسبة للآخرة الدنيا كل الدنيا الدنيا بأموالها وأملاكها وأرضها ومتعتها وزهرتها كل الدنيا ما هي إلا قطرات في الآخرة الدنيا يا إخواني بكل ما فيها من جنيهات ولا بلاش الجنيهات دي خليها دولارات بكل ما فيها من دولارات الدنيا بكل ما فيها من دولارات ويورو وريال ودينار كويتي وكل اللي قلبك يحبه كل هذه الدنيا لا تساوي إلا قطرات قليلة بالنسبة لليم إذا قرنت بالآخرة هي دي حجم الدنيا يا ترى احنا فاهمين الدنيا بالحجم ده ولا مدينا حجم أكبر كتير قوي قوي قوي من حجمها الطبيعي روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا أنا مالي ومال الدنيا مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة يعني قعد فترة القيلولة في ظل شجرة قعد ساعة ساعتين وبعدين عمل إيه قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها حياتك على الأرض زي فترة القيلولة اللي خدتها تحت ظل شجرة في صحراء واسعة جدا عديت عليها في يوم من أيام حياتك واليوم عدى وانتهى من زمان من زمان من زمان سبحان الله قارن يا أخي عمرك في الأرض بالفترة اللي هتعيشها في القبر بعد كده وقارن كل ده بالخلود في الآخرة في ناس بقالها في القبر ألف سنة في ناس بقالها ألفين وفي ناس بقالها خمسة ويا عالم لسه كم سنة في عمر الدنيا وانت مهما عشت هتعيش قد ايه يعني ستين سنة سبعين سنة مئة سنة طب وبعدين وبعدين خلاص راح وتركها طيب عند البعث في يوم القيامة هيبقى ايه الوضع هيبقى خلاص مفيش موت تاني خلود ولا موت تعيش إلى ما لا نهاية يا جنة يا نار إلى ما لا نهاية طيب أي شيء على ما لا نهاية أي شيء تقارنه بما لا نهاية يساوي قد إيه علماء الرياضيات بيقولوا إيه بيقولوا يساوي صفر يساوي صفر يعني لما تقول إن حياتك على وجه الأرض زي ما يكون واحد عمل قيلولة فقط تحت ظل شجرة في يوم من الأيام يبقى دي مبالغة يبقى ده كتير انت أقل من كده ده الفترة تساوي الصفر لأنها تقاس إلى ما لا نهاية يوم القيامة روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق دخل السوق كان جاي من منطقة اسمها العالية خارج المدينة وداخل في سوق المدينة مر بالسوق والناس كنفتيه أو كنفيه في روايتين يعني الناس حواليه هم الناس دول مين الناس دول هم الصحابة هم الجيل اللي احنا عايزين نقلده والناس كنفتيه والرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمهم درس عملي يا ترى هيعمل ايه في الدرس ده تعالوا كده نستمتع بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت جدي أسك يعني ايه أسك يعني ودنيه صغيرين والجدي اللي ودنه صغيرة ده يبقى جدي معيوب الناس كانت تعتبره جدي معيوب ما تشتروش حتى لو صاحي ده ميت جدي أسك ميت فتناوله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه خلي بالك شوف التعليم شكله إيه يعني بيمسكه من الحتة اللي فيها عيب فأخذ بأذنه يعني مسك الودن عشان يوري الصحابة يقول لهم أنا واخد بالي كويس إن عند الجدي ده مشكلة ثم قال صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم مين يشتري هذا الجدي المعيوب الميت بدرهم انت تحب تشتريه يا اخي انت اسال نفسك نفس السؤال عشان تعرف الصحابه هيردوا يقولوا ايه تحب تشتري جدي ميت في الشارع كده سواء معيوب او غير معيوب تحب تشتريه بجنيه او بنص جنيه او حتى بقرش ساق تحب تشتريه شوف الصحابه قالوا ايه ما نحب انه لنا بشيء بشيء اي حاجه ما نحبش انه يكون لينا وما نصنع به طب احنا هناخده نعمل بيه ايه ده احنا هنحتس فيه اللي عايز يدفنه واللي عايز يرميه واللي عايز يشيله بعيد عن بيته ثم قال صلى الله عليه وسلم هو سألهم السؤال وخد الإجابة رجع تاني يسألهم يقول لهم إيه أتحبون أنه لكم طيب خدوه ببلاش خدوه من غير أي ثمن قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا ده لو كان عايش ما كناش خدناه إنه أسك فكيف وهو ميت هم فاهمين ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش واخد باله بيوضحوا له الرؤيه يعني بيقولوا له اذا كان يا رسول الله لو كان عايش ما كناش خدناه ما بالك وهو ميت والرسول طبعا عارف ان الجدي اسك وماسك ودنه وموضح لهم وعارف ان هو ميت واضح لهم هذا الامر فقال صلى الله عليه وسلم عشان يوضح لهم بقى قيمه الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم والله ويحلف برضه والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم يا سبحان الله الدنيا كل الدنيا اهون على الله من الجد المعيوب الميت سبحان الله امال احنا ليه بنتخانق على الدنيا ديت ليه بنخسر بعض عليها ليه بنظلم بعض عليها ليه في ناس بتقعد عمرها كله تكافح وتظلم وتغش وتعصي علشان تكسب كرسي في الدنيا او شقه في الدنيا او وزاره في الدنيا او ملك في الدنيا مع ان الدنيا كل الدنيا ارخص من جدي اسك ميت ما يساويش درهم ولا حتى اقل من درهم شايفين قد ايه المثل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه للدنيا ليه يا اخواني ليه ده كله ليه كل الصراع على الدنيا علشان الناس مش فاهمه قيمه الدنيا مشغوله بالمظهر عن المخبر مش عارفه الحقيقه عمرها ما عملت المقارنه بين الدنيا وبين الاخره سميها جهل سميها حماقة سميها غفلة المهم إن الناس تايهة لأنها مش قادرة تفهم القيمة الحقيقية للدنيا ولو فهمت فعلا ما كانش يبقى ده حالها أبدا أبدا روى الترمذي وقال حسن صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا لو لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يا سبحان الله جناح بعوضة جناح بعوضة يعني مش بعوضة كاملة يا إخواني الدنيا لا تعدل جناح بعوضة لو كانت الدنيا لكن احنا بنشوف الكفار بيشربوا مية في الأرض يعني معنى كده إن الدنيا ما تسويش جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء الدنيا أقل من جناح بعوضة يعني أهل الأرض أجمعين أهل الأرض كلهم يتقاتلون ويتصارعون من أجل جزء من جناح بعوضة والله حاجة تكسف سبحان الله إحنا ليه يا إخواني غرقانين كده في الدنيا ليه كل شغلنا للدنيا وشغلنا للآخرة قليل قوي ليه؟ ليه بنسهر للشغل وللفسحة وللتلفزيون وما بنسهرش لقيام الليل؟ ليه بننزل للشغل وللنادي وللبلاج وللزيارات الشخصية؟ ليه ما بننزلش بعد كل هذا النزول للجامع وبنقول ما عندناش وقت نصلي صلاة الجماعة؟ ليه بنصرف في الأكل واللبس والمصيف والعربية والشاليه؟ وما بنصرفش لفلسطين والكشمير وللشيشان ليه؟ علشان مش فاهمين يعني إيه دنيا دنيا شايفين اسمها ايه اسمها دنيا مش عليا لا دنيا هذه هي الدنيا كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمها لصحابته رضي الله عنهم اجمعين يقول الله عز وجل في كتابه انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وصلت لاعلى قمه من القمم وصلت لاكبر درجه من الرقي حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها كل شيء بالزراير كل شيء بالريموت كنترول كل شيء بالليزر كل شيء عن طريق الاقمار الصناعيه خلاص هم قادرون على الارض في ظنهم وظن اهلها انهم قادرون عليها يحصل ايه اتاها امرنا ليلا او نهارا يا سبحان الله هي لحظه يا اخواني مش يوم او يومين او ثلاثه علشان تهلك الارض لا اتاها امرنا ليلا او نهارا كن فيكون هي كلمه يا بالنهار يا بالليل هتحصل هذه الكلمه فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس خلصت الدنيا آدي كل الدنيا اللي احنا عايشين فيها من أولها لآخرها في عمق الزمان وفي عمق المكان انتهت الدنيا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وخلي بالك كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون سبحان الله يتفكرون لازم نفكر يا إخوة يا أخوات لازم الأمثلة دي كلها عشان إيه؟ علشان نتفكر ولازم يكون ورا التفكر عمل ما كانش في عمل يبقى ملوش معنى انك تقول لي والله كل الاحاديث اللي حضرتك قلتها ديت كلها انا عارفها من اولها لاخرها طب وبعدين فين العمل الرسول يا اخواني صلى الله عليه وسلم كان دائم التحذير من امر الدنيا هو شايفين في الامثله اللي فاتت اداهم حجم الدنيا كان المفروض خلاص بقى الناس عرفت حجم الدنيا وان شاء الله مش هتقع فيها معقولة واحد ممكن يصرف وقته علشان قطرة ويسيب اليم معقولة ممكن واحد يصرف وقته علشان شجرة فقط ويسيب كل الحديقة الواسعة اللي حواليه مش ممكن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه وضح لهم الحقيقة مرة واثنين وثلاثة واربعة واحاديث كتير جدا يرجع تاني يحذرهم مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة من امر الدنيا خايف عليهم من الدنيا شوفوا كده القصة اللطيفة ديت التي رواها الإمام البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه إلى البحرين كان رايح إلى البحرين يأتي بالجزية البحرين هي شرق الجزيرة هي مش البحرين اللي هي مملكة البحرين دلوقتي لا هي المنطقة اللي في شرق الجزيرة العربية كان عايش فيها مجوس وكانوا بيدفعوا الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ذهب إلى هناك وأتى بالجزية وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه المدينة المنورة لها ضواحي كتير كل ضاحية فيها مسجد الناس بتصلي فيه لأن بيتها بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في وسط المدينة المنورة فما كانوش يصلوا في الصلوات العادية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح العشاء كده يصلوها في المساجد بتاعتهم ويجوا بس في الأمور الجامعة ممكن يجوا في صلاة الجمعة يجوا في صلاة العيد يجوا لما يكون في استنفار لأمر ما فهم المرة دي سبحان الله سمعوا بأمر قدوم أبي عبيدة فوافت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم جم في صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له يعني ايه تعرضوا له يعني هو ماشي كده هم مكسوفين يكلموه قعدوا يتمشوا قدامه كده الرسول عليه السلام طبعا خارج من صلاه الصبح شايف ناس مش متعوده تيجي تصلي الصبح مع الرسول في هذا المسجد بتصلي بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم شايفهم وعارف هم جايين عشان ايه سبحان الله هم جايين علشان سمعوا ان في اموال كتيره جت من البحرين للمدينه فالرسول عمل ايه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال اظنكم قد سمعتم ان ابا عبيده قد جاء بشيء قالوا اجل يا رسول الله بصراحه كده احنا جايين عشان ايه علشان الاموال اللي جت من البحرين شوف الرسول شوف الحنية بتاعته يقول لهم ايه قال فأبشروا وأملوا ما يسركم يعني إن شاء الله هنديكم لحد ما تتبسطوا لكن في نفس الوقت يديهم درس تربوي في غاية الأهمية يستغل الفرصة صلى الله عليه وسلم الأول ابتسم لهم وقال لهم أبشروا وأملوا وبعدين يديهم الدرس قال صلى الله عليه وسلم فوالله وبرضه يحلف خلي بالك معظم حاجات الدنيا ومعظم التحذير من الدنيا الرسول يحلف فيها ليه؟ لأن عارف إن الناس كلها عينيها في الدنيا فيحلف لها إن الدنيا ما تسويش يقول لهم إيه؟ يقول لهم فوالله لا الفقر أخشى عليكم سبحان الله لو هتفضلوا فقراء أنا مش خايف عليكم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا اللي أنا خايف عليكم منه الدنيا يا سبحان الله لو هتفضلوا فقراء أنا مش خايف عليكم لكن أنا خايف عليكم من إيه؟ من الفلوس خايف عليكم من الدنيا الفقراء يا إخواني نايمين مستريحين لكن الأغنياء والله تعبانين الدولار بكام النهاردة الناس مالها طمعانة فيا كده فلان ده عايز يبقى أحسن مني فلان فلوسه كترت عن فلوسي ازاي ممكن انافسه ازاي ممكن اضربه في السوق زي ما بيقولوا ازاي ممكن اشيله من طريقي ازاي ممكن اسيطر اتملك مش عارف ينام مش عارف يستريح قلقان حيران الفقير لو هينام في الشارع هينام وهو في منتهى الامان الملك او السلطان حواليه حراس قد كده سبحان الله جنود وكتائب ومع ذلك نايم خايف بيتلفت يمين وشمال يا ترى حد هيعمل لي حاجه حد بيدبر لي حاجه يا لطيف ادي الدنيا شوف الفقير شكله ايه وشوف الغني شكله ايه هي ايه السعاده يا اخواني ازاي الواحد ممكن يبقى سعيد وهو قاعد حيران كل هذه الحيره وقلقان كل هذا القلق فوالله لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم هيحصل ايه لو بسطت علينا الدنيا شوف الكلام الحكيم يقول فتنافسوها كما تنافسوها تبتدي المشاكل عايزين نقسم الدنيا علينا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم فتهلككم كما اهلكتهم عشان كده الرسول خايف علينا من الدنيا ما كانش التحذير ده يا اخواني مره ولا مرتين في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا كتير قوي قوي كل ما يقعد مع الصحابه يخوفهم من امر الدنيا روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله شوفوا بيعلمهم فقال ان مما اخاف عليكم من بعدي خايف عليهم من ايه إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها يا سبحان الله لا خايف عليهم من فارس ولا خايف عليهم من الروم ولا خايف من المشركين ولا من اليهود لا لا الحاجات دي كلها إن شاء الله يقدروا يتصرفوا فيها الخوف من إيه؟ الخوف من الدنيا إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها شوفها أنت كده في حياتك أكيد مرت بيك ظروف أو مرت بيك أمثلة في الدنيا شفت واحد كان فقير وكان طايع لربنا سبحانه وتعالى ولما ربنا غناه سبحانه وتعالى لما غناه حصل له إيه؟ كتير منهم بعد عن طريق ربنا كتير بنشوفها الموقف ده كتير وجايز يكون حصل معنا احنا شخصيا نسأل الله السلامة روى مسلم عن أبي سعيد الخدري حديث تاني برضو عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك في هذا الحديث يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الدنيا بعمق شديد عمق شديد وهو من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيلخص لك كل قصة الدنيا في حديث واحد ما يجيبش سطر واحد سبحان الله يقول إن الدنيا حلوة خضرة إن الدنيا حلوة خضرة آه شكل الدنيا حلو شكلها أخضر زي النبات الجميل الزاهي لكن سبحان الله هو في نبات مهما كان جماله بيعيش على طول مستحيل كل نبات مصيره الى الفناء مصيره الى ان ييبس وهكذا الدنيا يا اخواني حلوه خضره وهتخلص ثم يقول وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون يا الله شوف العمق الله عز وجل قد استخلفنا في هذه الدنيا وهو مراقب لنا في كل خطوة وما الدنيا إلا اختبار وابتلاء وامتحان وهذا هو الذي يجب ألا يغيب يا إخواني عن أذهاننا أبدا نحن في اختبار دائم نحن في اختبار مستمر الدنيا كده عبارة عن استخلاف للابتلاء للاختبار فينظر كيف تعملون سبحانه وتعالى كل حركة ليك في الدنيا ربنا باصص عليها ربنا بيشوف انت مشيت يمين ولا مشيت شمال هو قال لك يمين لو مشيت يمين لك حسنة مشيت شمال عليك سيئة وعد على كده كل خطوات حياتك الدنيا اختبار عشان كده يجي في الاخر يقول في نفس الحديث القليل قوي قوي في كلماته والعميق جدا جدا في معانيه يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء النساء احد فتن الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء بنو اسرائيل اول ما فتنوا فتنوا بالنساء لكن واحد ممكن يفتن الأول بالمال أو بالمنصب أو بالسلطة أو بالصحة أو بالقوة أي فتنة وبعدين بتيجي كل الفتن لما يقع في فتنة منهم نسأل الله السلامة يبقى الحديث يا إخواني مع أنه قليل جدا في كلماته لكنه عميق جدا في المعنى اللي بيوضحه الدنيا شكلها جميل ومبهر لكن إلى زوال وربنا سبحانه وتعالى خلقها كده جميلة جميلة في المظهر من بره ليه؟ علشان تبقى اختبار حقيقي للناس فاحذر يا عبد الله احذر يا عبد الله المؤمن لا تنشغل بجمال الدنيا عن امتحانها الغاية انك تخش الامتحان مش الغاية انك تنبهر بالجمال اللي موجود في الدنيا ايه رأيكم يا اخواني ويا اخواتي ايه رأيكم في طالب دخل الامتحان وتوزعت عليه ورقة الامتحان فقعد مبهور بحلاوة شكل الورقة وطريقة طباعتها ونوع المادة اللي معمولة منها ولون الطباعة والتخطيط اللي في الورقة قعد منبهر يعني بشكل ورقة ساعة واثنين وثلاثة والوقت عدى جاله واحد يقول له خلاص الوقت خلص مفيش وقت إضافي سبحان الله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم إيه رأيكم يا إخواني في الطالب ده إيه رأيكم أنا مش عايزكم تستغربوا من الطالب ده كتير مننا الطالب ده كتير مننا بينبهر بشكل الورقة وينسى الامتحان كتير مننا بينبهر بشكل الدنيا وينسى الامتحان ويجي وقت يخلص الامتحان ومفيش رجوع ومفيش وقت إضافي خلاص الدنيا لما بتخلص بتخلص سواء كانت النهاية ديت بنهايتك انت شخصيا أو بنهاية الأرض كلها خلاص محدش في الدنيا كلها بيخلد إنك ميت صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون مش ممكن فهذه حقائق يا إخواني لابد أن نعيها جيدا والرسول اجتهد مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين أنه يعلمها للصحابة ويعلمها لنا بعد كده فاوعى ننسى الحقائق دي شوف الرسول ماشي مع أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ماشي معاه بيتمشوا خارج المدينة والظاهر يعني الجو كان جميل خدوا بعضهم وقعدوا ماشيين لحد ما وصلوا لفين لحد ما وصلوا لجبل أحد خارج المدينة روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد قعدنا ماشيين لحد ما لقينا أحد قدامنا فقال خلي بالك من التعليم النبوي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال يا أبا ذر أي جبل هذا تعرف ده جبل إيه قلت أحد طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان ابو ذر يعرف جبل احد ليه لازمته السؤال ده علشان يقول له ان اللي هقوله بعد كده عن جبل احد مش على سبيل المجاز لا انا اقصد فعلا جبل احد اللي قدامك ده شوف هيقول له ايه يقول له ما يسرني الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ومسلم ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثه ايام وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدي يا الله امتلاك جبل من الذهب ليس من أسباب السعادة والسرور ما يسرني مش حاجة تبسطني لكن أنا أحتاجه بس في حالتين الحالة الأولانية قالها اللي هي إلا شيئا أرصده لدين طب والحالة الثانية شوف الرسول هيقول إيه يقول إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه يعني ايه يعني يمسك الجبل ده يوزع منه يوزع منه على كل الناس في عباد الله يحدف على اليمين ويحدف على الشمال ويحدف وراه ورا ظهره وما بيحدفش قدامه يا اخواني صلى الله عليه وسلم الدنيا عمره صلى الله عليه وسلم حطها قدامه يرمي في كل حتة وهو معهوش حاجة من الدنيا صلى الله عليه وسلم أي لو لم يكن هناك إنفاق في سبيل الله على عباد الله فإني أكره وجود المال أحبه فقط عشان ينفق في سبيل الله ما يسرني ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه يقول أبو ذر لسه بيتعلم أبو ذر من الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي ويكمل التعليم يقول ثم مشى فقال إن الأكثرين إن الأكثرين احفظوا الكلام ده يا إخواني إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة يا سبحان الله الأكثرين يعني الأكثرين في المال في الدنيا في الملك في السلطان هم الأقلون الأقلون يوم القيامة في إيه؟ العملة الوحيدة يوم القيامة هي الحسنات يا إخواني هم الأقلون في الحسنات يوم القيامة يعني كل الأغنياء ضايعين لا طبعا مستحيل في استثناء اسمع كده للاستثناء ده شوف الرسول هيقول ايه إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه شايفين الدرس اللي خده أبو ذر يا إخواني شايفين بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول وقليل ما هم فعلا قليلين قليلين قوي ما هي فتنه كبيره فعلا ومش هينجو منها الا اللي فاهم فعلا حقيقه الدنيا يا اخواني الا من قال هكذا وهكذا وهكذا اللي عنده فلوس بقى يلحق يتصرف فيها بسرعه يلحق ينفق في سبيل الله يلحق يتخلص من الدنيا بالطريقه اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها يا اخواني اوجه الانفاق لا حصر لها ولا عدد لو انت فعلا مقدر قيمه الدنيا بالنسبه للاخره لا يمكن هتخلي عندك شيء ادي ابو ذر بيتعلم درس في غايه الاهميه علشان كده نقدر نفهم زهد ابي ذر بعد ذلك ما هو خد درس ودرس زي ما بيقولوا ايه درس خصوصي هو ماشي مع الرسول الى احد بيتعلم درس والحمد لله انه نقله لينا كلنا عشان كلنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم واكتر من كل ده يا اخواني يا اخواتي التعليم بالقدوه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحذر الناس من الدنيا ثم يتنعم هو بها ابدا شوفوا الصحابه ازاي كانت بتوصف حياه الرسول صلى الله عليه وسلم روى مسلم والترمذي واحمد وابن ماجه لفظ لابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول رايت يبقى مين اللي راى سيدنا عمر يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يلتوي في اليوم من الجوع سبحان الله يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل الدقل اللي هو رديء التمر ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه يا نهار أبيض ازاي ممكن يا اخواني بعد كده الدنيا تكبر في عينين عمر بن الخطاب وفي عينين الصحابه بعد ما شافوا المنظر ده لكن تعال بقى أقول ألف كلمة وألف خطاب وألف مقال عن الزهد من غير تطبيق مش ممكن هيكون ليهم أي قيمة اللي ادى لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة كبيرة قوي إنه كانت حياته مثال عملي لكل كلمة قالها صلى الله عليه وسلم روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء نجيب لك فرشة تنام عليها فقال مالي ومال الدنيا مالي ومال الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها سبحان الله شايفين اللي حصل بعد كده الدنيا اتغيرت والرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان مطارد ومشرد ومش لاقي حد ينصره بقى رئيس دولة وبقى ممكن في الأرض وبقى عنده بيت مال وتجيله الغنايم والجزية من أماكن كتير جدا كل الدنيا اتغيرت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتغيرش سبحان الله زي ما هو إلى أن مات صلى الله عليه وسلم شايفين عند موته كان اللي بيحصل بصوا كده السيدة عائشة تروي وتقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد يعني إيه ذو كبد يعني أي خلق سواء إنسان أو حيوان يشمل كل الإنسان وكل الحيوان وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي كل اللي عندي هو شطر شعير في رف لي سبحان الله هو ده بيت زعيم الأمة وقائد الدولة مفهوش غير شطر شعير ما تستغربوش يا إخواني الرسول عارف قيمة الدنيا اللي تستغرب منه فعلا هو اللي مؤمن بالآخرة وحجمها وما اشتغلش ليها هو اللي مشغول 24 ساعة في اليوم في الدنيا وهو يعلم أنها زائلة وما أنفق في سبيل الله ساعة وهو يعلم أن الآخرة باقية هو ده فعلا تستغرب منه إنما ما تستغربش من واحد عارف إن الدنيا كلها على بعضها كده قطرات عشان كده ما خدش منها وخلاه طول عمره مركز في أمر الآخرة ومع كل هذا يا إخواني مع كل هذا الوصف الذي وصفناه لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة متوازنة سبحان الله كان يعمل ويتكسب المال وكان إذا أفاء الله عليهم بفيء كان له خمسه الفيء هو الغنيمة اللي بتيجي من غير قتال وكان يتزوج النساء وكان ينجب الأطفال وكان إذا حضر الطعام وفيه شاه أكل من كتفها وكان إذا أهديت له بردة من الصوف لبسها صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعتزل الناس أو يعتزل الحياة أو يعتزل الدنيا مع كل هذا الكلام عن الدنيا لم يكن يعتزل الدنيا صلى الله عليه وسلم وكان يجعل أصحابه على الولايات وكان يعطيهم من الأموال وكان يأمرهم بالعمل وينهى صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الكسل والخمول والدعة اشتغل اشتغل في الدنيا ولو أي شغلانة مهما كانت بسيطة شوف يقول إيه صلى الله عليه وسلم شوف يقول إيه في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو يقول أبو هريرة أحسبه قال إلى الجبل ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس وفي رواية خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه يا الله شوف التوجيه النبوي اوعى تشحت لو هتشتغل شيال أو بياع حطب اشتغل ده مش عيب ولا حرام لكن اوعى تشحت وشوف الجمال في التعليم النبوي شوف الجمال في الحديث بيقول ايه فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق مش بس يأكل لا يأكل ويتصدق يصبح له فضل على الغير بدل ما تشحت لا انت اشتغل وتصدق على الناس شوف التعليم النبوي اوعى تقعد في البيت اوعى تقعد عطلان اوعى تقعد زي ما بيقولوا كده ايه عندك بطالة شوفوا البطالة نسبتها كام في المية أي جزء من هذه البطالة كان يكرهه صلى الله عليه وسلم يشجع الناس على الشغل مع كل هذا التخويف من أمر الدنيا اللي أنه قال لك إيه اوعى تقعد في البيت من غير شغل هو ده التوازن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصده في حياته وبهذه النظرة المتوازنة يا إخواني انطلق الصحابة في أرض الله عز وجل يعملون يتكسبون ينفقون على انفسهم واهلهم يتاجرون يزرعون يجاهدون في سبيل الله يصيبون الغنائم يتولون المناصب والقيادات يخالطون الناس كل ذلك ومع ذلك لا تمثل لهم الدنيا شيئا في اعينهم يا سبحان الله لا تمثل اي شيء ما اسهل ان يبذلوها في سبيل الله ما ايسر ان يتنازلوا عن الدنيا لاخوانهم ما أبسط أن يعطوها حتى لمن لا يعرفون أصل هي ملهاش قيمة في عيونهم ملهاش قيمة فعلا علشان كده كان سهل قوي عليهم إنهم يدوا الدنيا لأي حد تعالوا كده نعيش مع الصحابة في تعاملهم مع الدنيا تعالوا كده نتعلم من الصحابة إزاي كانوا بيتعاملوا مع قضية الدنيا تعالوا نحكي لكم قصة إحنا حكيناها بالتفصيل قبل كده في فتوح الشام لما كنا بنتكلم على فتوح الشام ادينا لها درس كامل تعالوا نتكلم على قصة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تعرفين طبعا اللي عزلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزلوا أول ما تولى الخلافة أول عمل من أعمال سيدنا عمر أنه عزل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عزله وهو في قمة انتصاره الساحق على جيوش الإمبراطورية الرومانية الرهيبة عزلوا بعد موقعة اليرموك تعرفين موقعة اليرموك 200 ألف رومي اتغلبوا من 39 ألف مسلم بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نشوف عظمة كل المشاركين في هذا الحدث في حدث عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين تعالوا شوفوا عظمة عمر بن الخطاب اللي عزل سيدنا خالد شوفوا عظمته قال عمر بن الخطاب إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به شايفين قد إيه يا إخواني عمر عنده فهم عميق شايفين بيفكر إزاي شايفين بيفكر في إيه فتوح الشام كانت وسيلة لدخول الجنة فإن كانت هذه الوسيلة هتبعدنا عن الجنة لا بلاش شوفوا قد إيه الفكر عمر يريد أن يدخل بالناس إلى الجنة لا أن يدخل بهم إلى الشام مش القضية الأخيرة في حياة المسلمين هي معركة أو موقف أو جيش لا القضية قضية دنيا وآخرة الناس فتنت بخالد رضي الله عنه وأرضاه اعتقدت أن النصر من عنده وليس من عند الله عز وجل كل ما يكون خالد موجود ينتصروا ولما خالد يرجع في مكان تاني يتغلبوا يبقى النصر جاي من عند خالد الفهم ده في منتهى الخطورة في خطورة شديدة جدا على عقيدة الناس سيدنا عمر بن الخطاب علشان هو حريص على حياة الناس في الجنة مش حياتهم في الشام عزل سيدنا خالد بن الوليد يا الله عزله وهو في أشد الاحتياج إليه جيوش المسلمين موزعة بين فارس والروم ونصر خالد نصر لعمر بن الخطاب لكن عزله كل الأراضي اللي دخلها سيدنا خالد بن الوليد في ملك المسلمين هي في الآخر في ملك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لكن برضه مش مشكلة مش مشكلة الأراضي تزيد مش مشكلة الانتصارات تتوالى لا مش هي دي القضية القضية قضية دنيا وآخرة يا ترى الناس اللي هتكسب في المعركة دي هتخش الدنيا ولا هتخش الآخرة هي دي القضية اللي شغلة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومش عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مش عمر الذي يعزل خالدا علشان مشاكل شخصية أو علشان خلافات قديمة زي ما بعض المستشرقين بيقولوا أو بعض الناس اللي فتنت بمناهج المستشرقين مش عمر اللي ضحي بالجيش بتاعه علشان حاجات بينه وبين خالد رضي الله عنه وأرضاه ويعلم أيضا يا إخواني من سيرة عمر بن الخطاب هو عمر إمتى اتفتن بالدنيا الدنيا غيرت ناس كتير لكن عمرها ما غيرت عمر رضي الله عنه وأرضاه القضية أن حسابات الدنيا في ذهن عمر لا تساوي شيئا إلى جوار حسابات الآخرة اه نطلع جيوش تفتح البلاد واه ناخد غنايم وسبايا واه نعيش في الدنيا لكن مش على حساب الاخره ابدا عمر يا اخواني اوقف الفتوح وخلي بالكم من الكلام ده كويس واحنا شرحناه بالتفصيل في فتوح فارس عمر اوقف الفتوح في فارس في سنه 17 هجريه علشان سبب عجيب سبب انا اعتقد انه لم يتكرر في الارض ولا مره الا في هذه المره فقط اوقف الفتوح لكثرة الغنائم يا سبحان الله الفلوس كترت الناس فتنت في الدنيا الناس اتغيرت يبقى لا بلاش فلوس نقلل شوية من الأموال نوقف الفتوحات والانتصارات نحافظ على المسلمين من الدنيا عمره ما نسي كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا قعد طول عمره على حذر تام من الدنيا عشان كده عزل سيدنا خالد عشان الناس ما تفتنش بالدنيا شايفين قد ايه العمق اللي عنده شايفين قد ايه بيضحي بيضحي بعزل اكبر قائد من قواده في احرج اللحظات علشان خايف على الناس من الفتنه هو ده القائد الناجح يا اخواني هو ده القائد المسلم اللي ينفع يكون قائد للمسلمين تعالوا نشوف موقف ابي عبيده بن الجراح هو عزل سيدنا خالد وعين ابو عبيده بن الجراح تعالوا نشوف موقف أبي عبيدة بن الجراح الزعيم الجديد للشام أصبح رئيسا لقطاع ضخم جدا من الدولة الإسلامية أصبح أمير الشام وما أدراك ما الشام الشام من أغنى الولايات الإسلامية في ذلك الوقت بعد أن فتحت أصبح أمير الشام جاله خطاب التعيين يا إخواني يا ترى عمل ايه في الخطاب المهم قوي قوي قوي ده الخطاب اللي معظم سكان الارض بيتمنوا سطر واحد منه الناس بتتمنى انها تكون اميره على شركه صغيره قد كده او على قطاع او على مصلحه تخيل اللي اصبح امير على الشام عمل ايه في الخطاب ده عارفين عمل ايه اخفى خطاب العزل خباه مش عايز يبقى رئيس مش عايز يبقى زعيم سبحان الله لم يعلم خالد بن الوليد بانه عزل وأن أبا عبيدة أصبح رئيسا للقوم ما قالهمش شوية وجاي له خطاب تاني من عمر بن الخطاب أصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عارف أبا عبيدة كويس أوي أوي عارف انه هياخد الخطاب وهيخبيه وهيرفض الاماره فيبعت له خطاب تاني عشان لو خبى الخطاب الاولاني يستحي بقى من الخطاب التاني وينفذ كلام سيدنا عمر بن الخطاب فجاي له خطاب تاني يامره بعزل سيدنا خالد بن الوليد خبى الخطاب الثاني لحد ما الموقعة خلصت ووصل الخبر لخالد بن الوليد من طريق تاني يعني في واحد تاني قال له ده عمر بن الخطاب عزلك وعين أبو عبيدة بن الجراح وهو ما يعرفش أصلا إن أبو عبيدة تعين سبحان الله فراح بسرعة لأبي عبيدة أسرع إليه يلومه سيدنا خالد بيلوم أبو عبيدة بيلومه على إيه؟ بيلومه علشان هيبقى هو رئيس مطرحه ولا قال له اكيد انت بعت له وقلت له حاجه ولا عملت فيا مقلب ولا حاجه لا لا سبحان الله يلومه على تاخير العزل بيلومه انه ليه ما قلتليش من بدري ليه سايبني ريس عليك وانت الريس ليه ما قلتليش ان انت الامير دلوقتي ليه سايبني اوجه الاوامر ليك ولغيرك وانت الريس دلوقتي يقول ابو عبيده اسمع كلام ابو عبيده بقى ده كلام يتائل بالذهب واغلى من الذهب والله يا اخواني أبو عبيدة يقول لخالد رضي الله عنه يقول وما سلطان الدنيا أريد شايفين الفقه وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل أنا عارف كويس قيمة الدنيا وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع ما ترى يا خالد من الملك والإمارة والسلطة كل ده هيروح هتفرق ايه بقى لما ابقى امير ولا ابقى مامور كل ده هيروح وانما نحن اخوان وقوام بامر الله تعالى احنا الاثنين الحاكم والمحكوم القائد والجندي انما نحن اخوان وقوام بامر الله تعالى وما يضر الرجل شوف التفكير وما يضر الرجل ان يلي عليه اخوه في دينه ولا دنياه تفرق إيه انك تبقى امير او تبقى مامور ما احنا كلنا شغالين لله عز وجل بل يعلم الوالي خلي بالك من الكلام بيقول له يا ريت يا ريت ابقى مامور وما ابقاش امير بل يعلم الوالي انه يكاد ان يكون ادناهما الى الفتنه ادناهما الى فتنه الاماره فتنه الدنيا الوالي ده في وضع خطر انا مش عايزه بل يعلم الوالي انه يكاد ان يكون ادناهما الى الفتنه واوقعهما في الخطيئه لما يعرض له من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل وقليل ما هم نفس كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقليل ما هم فقه بعد نظر وضوح رؤية قليل أوي أوي أوي من الأمراء اللي مش بيقع في فتنة الدنيا يا إخواني أنا ليه أزعل على الإمارة إذا كانت الإمارة أخطر على ديني الإمارة هتصعب عليا امتحان الدنيا ليه أخلي امتحان الدنيا بتاعي صعب مسكين فعلا هذا الذي لا يفهم حقيقة الدنيا مسكين بيحاول يصعب على نفسه الامتحان وهو بالعافية بيعدي ليه تصعب على نفسك شوف الفقه اللي كان عند أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه ثم قام لسه عظمة أبو عبيدة ما انتهتش اسمعوا بيقول إيه ثم قام أبو عبيدة وخطب في جيش المسلمين يعظم من أمر خالد اوعوا تفتكروا ان خالد اتعزل عشان هو ضعيف او عشان هو غلطان او عشان في عنده نقص او في عنده مشكله لا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيره الله محدش يفتكر ان خالد اتعزل لنقص في دينه او ضعف في رايه ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يمدحه سماه سيف الله تخيلوا سيف من سيوف الله نعمه فتى العشيره شوفوا عظمه ابي عبيده بن الجراح لما يقول الكلام ده في الموضع ده يعظم من القائد اللي اتعزل وهو اتحط مكانه مش يذكر سيئات السابقين وشوفوا ده كان بيعمل كذا ويعمل كذا وتظهر بقى الفضايح والمشاكل القديمة وهو اللي جه ما شاء الله حل كل المشاكل لا يعظم من أمر خالد وزعلان قوي قوي إن هو اللي هيبقى أمير كل ده ليه يا إخواني كل ده علشان عارف قيمة الدنيا عشان عارفها لو ما كانش عارفها كان زمانه فرحان قوي قوي إنه بقى أمير للشام تعالوا بقى للعظمة الكبيرة قوي قوي تعالوا لعظمة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تعالوا شوفوا الراجل اللي كان في أعظم درجات المجد في أعلى درجات التفوق والانتصار يا إخواني جيش المسلمين في الشام قبل ما يجي سيدنا خالد كان في أزمة خطيرة كان في أزمة خطيرة كان مش عارف يحقق إلا نصر بسيط ضعيف وقعد شهور مش عارف ينتصر وسيدنا خالد ما شاء الله في العراق كان عامل انتصارات واحد والتاني والتالت والخمستاشر في العراق وبعدين سيدنا ابو بكر فكر ينقل سيدنا خالد من العراق عشان ينجد جيوش الشام لما جه سيدنا خالد من العراق للشام وهو في طريقه لجيش الشام حقق خمس انتصارات في الشام قبل ما يقابل جيش الشام اصلا تخيلوا وبعد ما قابل جيش الشام كانت موقعة اليرموك الخالده يعني سيدنا خالد كان عامل شغل ما حدش يتصوره حتى في الناس اللي عايشين معاه حتى من الصحابة اللي كانوا عايشين معاه سيدنا أبو بكر كان بيقول أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد ما فيش واحد تاني زي خالد شوفوا خالد في هذه القمة من الانتصار يجي يتعزل يا ترى كان رد فعله إيه سبحان الله خالد في كل هذا الطريق في كل هذه الانتصارات لم يقل كلمة أنا مرة واحدة كان دائما ينسب الأمر إلى الله عز وجل شوفوا في موقعة اليرموك أحد الجنود المسلمين يقول بعد أن نظر إلى أعداد الروم الهائلة 200 ألف يا إخواني 200 ألف يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين خايف ما أكثر الروم 200 ألف وإحنا إيه وإحنا 39 ألف ما أكثر الروم وأقل المسلمين سمعوا خالد بن الوليد سمعوا سبحان الله شوف يقول له ايه قال في ثقة شديدة راجل بيتكلم واثق من نفسه واثق من ربه سبحانه وتعالى يقول اصمت أيها الرجل بل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين يا سبحان الله الروم 200 ألف والمسلمين 39 ألف لكن خالد يقول هذا الكلام يا إخواني عن يقين عن يقين فعلا بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين وبعدين يقول له إيه إنما تكثر الجنود شايفين الفقه بقى إنما تكثر الجنود بنصر الله عز وجل وتقل الجنود بالخذلان لا بعدد الرجال ووالله خلي بالك الكلام ده من ذهب واغلى والله خلي بالك بيقول ايه ووالله لوددت ان الاشقر الاشقر ده الفرس بتاعه أن الأشقر براء من توجيه توجيه يعني ألمه الأشقر كان مريض الفرس بتاع سيدنا خالد مريض في موقعة اليرموك فكان راكب فرس تاني بيقول والله كان نفسي يكون الفرس بتاعي سليم وأنهم أضعفوا في العدد يا ريت الرومان كان 400 ألف والفرس بتاعي سليم يعني الفرس بتاعي ب ألف رومي سبحان الله نفسنا في واحد زي خالد نفسنا في واحد زي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ووضعه هيتغير ان شاء الله خالد ابن الوليد لما جاله قرار العزل عمل ايه سلم الرايه بمنتهى البساطه الى ابي عبيده بن الجراح سبحان الله ما علي ان اقاتل في سبيل الله قائدا ام جنديا ما دام ذلك كله في سبيل الله هتفرق اذا كنت قائد ولا جندي ما كله في الاخر في سبيل الله مش انا عايز ارضي ربنا هترضيه في كرسي الحاكم او في كرسي المحكوم في كرسي القائد او في كرسي الجندي في الاخر انت بترضي ربنا خلاص ارضيه بالطريقه اللي امير المؤمنين شايفها حطني هنا حطني حطني هنا حطني شوفوا قد ايه البساطه في التفكير شوفوا قد ايه العمق في النظره ثم قام يخطب في الجيش ويقول خلي بالك من شويه ابو عبيده بيقول ايه بيقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه خالد يقوم يخطب في الناس ويقول لهم ايه بعث عليكم أمين هذه الأمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله ما قالش هو أحسن مني في إيه ما قالش هو عمل إيه أبو عبيدة قبل ما أجي من العراق ما قالش أنا اتظلمت كل مشكلتي وكل خطأي إني بنتصر على طول إني بكسب على طول الناس هتفتن بيا أنا ما عملتش حاجة غلط ما قالش طب ما تيجي نعمل لجنة تحقيقات ما خدش مجموعة من الصحابة وعمل جيب من الجيوب وكل الجيش يا اخواني كان بيحبه حب لا يوصف لو كان قال الكلام ده كان ممكن يعمل فتنه لكن هو مش عايز ما عملش فتنه ليه يعمل فتنه علشان الدنيا طب ما هو عارف قيمه الدنيا هي الدنيا تساوي ايه ما تساويش حاجه يبقى ليه الفتنه هو ده خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ايه قيمه الدنيا يا اخواني في عينين خالد بن الوليد خالد خاض معارك كثيره كثيره عشرات حتى قيل تجاوزت مئة وانتصر فيها جميعا دون هزيمة واحدة وغنم غنائم شتى وربح أموالا عظيمة فماذا ترك بعد موته سبي سيدنا خالد ايه التركة بتاعته لقد ترك فرسا وسلاحا وغلاما بس فرسا وسلاحا وغلاما من كل هذه الدنيا لم يحتفظ إلا بهذه الأشياء وعمل بها إيه هذه الأشياء عمل ايه بالفرس وعمل ايه بالسلاح وعمل ايه بالغلام سابهم لاولاده لا والله قال ارسلوها الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى امير المؤمنين وقال اجعلوه اجعلوه عده في سبيل الله هذا السلاح اجعلوه عده في سبيل الله لكن سبحان الله يا خالد من يستطيع ان يحمل سيفك بعد موتك من يستطيع أن يركب خيلك يا خالد لا أحد أين ذهبت أمواله وغنائمه يا إخواني راحت فين كل الفلوس اللي حصلها على مدار سنوات الجهاد الطويلة أنفقها كلها في سبيل الله كان جوادا عظيم الجود كريما واسع الكرم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ما تستعجبوش هو تلميذ نجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين ايه اكتر حاجه كانت بتمتع سيدنا خالد في حياته اكتر حاجه كانت بتمتعه في دنيته ايه هي الدنيا بتاعت سيدنا خالد يقول سيدنا خالد بن الوليد ما من ليله يهدى الي فيها عروس انا لها محب او ابشر فيها بغلام احب الي من ليله خلي بالك بقى اللي بيحبه أكتر من العروس وأكتر من الغلام أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو يا سلام هي دي متعته في الدنيا مش السلطة ولا الإمارة ولا الفلوس ولا النساء أبدا الجهاد في سبيل الله والجهاد الصعب الخطير في البرد والليل والجيش القليل والعدو الكتير هو ده خالد بن الوليد هي دي متعته شوفوا كان بيقول ايه هو نايم على فراش الموت وهو بيموت بعد ما الحياة الطويلة في الجهاد انقضت يقول لقد طلبت القتل في مظانه في كل حتة ممكن يكون فيها موت رحت لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد أكتر حاجة أتوقع أن هي تنجيني يوم القيامة أرجى عندي أكتر حاجة بعد التوحيد إيه قال من ليلة بتها وأنا متترس أنا ماسك الدرع بتاعي والسماء تهلني المطر نازل فوق دماغي ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار دي أكتر حاجة يتوقع أن هي تدخله الجنة أرجى عمل عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ثم قال كلمته المشهوره وهو يبكي رضي الله عنه وارضاه يقول لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر الا وفيه ضربه بسيف او رميه بسهم وها انا اموت حتف انفي كما يموت العير فلا نامت اعين الجبناء سبحان الله حياه عظيمه خالده انتوا فاكرين يا اخواني ان ضرب السيوف او رمي السهام ما كانش بيؤلم خالد بن الوليد لا كان بيؤلمه ما هو بشر لكنه فقه حقيقة الدنيا علم أنها أيام قليلة يقضيها ثم يموت علم أن الله عز وجل إن كتب عليه ألما فسيناله وإن لم يحارب أصلا وإن كتب عليه موتا واجهه وإن كان على فراشه وإن كتب له نجاة يا إخواني ماذا سيحدث والله سينجيه ولو من مئة معركة فلا نامت أعين الجبناء عاش خالد بن الوليد في الإسلام كم سنة 14 سنة بس 14 سنة كل حياته في الإسلام 14 سنة لكنها أثقل من آلاف الأعوام من أعمار رجال آخرين ما فقهوا حقيقة الدنيا وما فقهوا حقيقة الآخرة وما فقهوا حقيقة الإسلام يا إخواني لما مات خالد بن الوليد ارتفعت الأصوات أصوات النساء تبكي بكاء شديد في بيته وفي المدينة المنورة بكاملها فقيل لعمر بن الخطاب أرسل إليهن فانههن امنع النساء من هذا البكاء فقال عمر وخلي بالك من كلام سيدنا عمر فقال عمر وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان شوف الكلمات وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ثم قال عمر على مثل أبي سليمان تبكي البواكي قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق الإسلام جرح جرح لا يلتئم هو ده خالد بن الوليد ثم قال عمر بن الخطاب كان والله يصف خالد بن الوليد يقول كان والله سدادا لنحور العدو ميمونا نقيبة أمه أم خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت تبكيه بعد موته وتقول أنت خير من ألف ألف من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال أشجاع أنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبال أجواد فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال قصيدة طويلة هذا جزء منها سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال من هذه قالوا أم خالد قال عمر صدقت صدقت والله إن كان لك ذلك إن كان لك ذلك خير من ألف ألف من الناس يقسم عمر إن كان لك ذلك سبحان الله هذه يا إخوان هي الدنيا في منظور خالد وفي منظور عمر وفي منظور أبي عبيدة وفي منظور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الدنيا في عيونهم يا إخواني أين الدنيا في عيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها يستوي عندهم ان يقودوا او يقادوا بغيرهم من المسلمين اذا قادوا لم يفتنوا بامره ولا سلطان واذا انقادوا لم يحسدوا قائدا ولم يرغبوا في قياده اذا اتتهم الدنيا لم يفرحوا بها وعلموا انها ستاتيهم راغمه لو ارادها الله لهم واذا ولت عنهم الدنيا لم يحزنوا عليها وعلموا انهم لا نصيب لهم فيها ان ارادها الله لغيرهم علموا ان الدنيا ما هي الا معبر للاخره علموا ان الدنيا ارض مؤقته يعيشون فيها فتره مؤقته ثم يغادرون الى دار لا زوال فيها ولا فناء وعلموا يا اخواني ويا اخواتي علموا ان درجاتهم في الدار الاخره على قدر ما يحصدون في الدنيا من الاعمال الصالحه لذلك لم يضيعوا لحظه في غير سبيل الله لم يهتموا لحظه بزخرف الدنيا الزائف ابدا نظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الدنيا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تعدل جناح بعوضة الدنيا كبش أسك ميت الدنيا شجرة في صحراء كبيرة الفقر لا يخشى منه ولكن يخشى من زهرة الدنيا وزينتها الدنيا اختبار والله ناظر ما نعمل فيه الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه التنافس على الدنيا مهلك التنافس على الدنيا مهلك يا اخواني معاني رسخت في عقول وقلوب ودماء وجوارح الصحابه فما عادوا يتكلفون ذلك بل اصبح ذلك لهم فطره واصبح ذلك لهم طبيعه هي طبيعتهم كده ماشيين من أول ما عرفوا الدنيا لحد ما ماتوا في الدنيا وهم على نفس النسق فهموا خلاص وعمر الفهم ده ما راح من أذهانهم وفي ذات الوقت يا إخواني لم يعتزلوا الدنيا أبدا ما تركوا الناس دون دعوة وما تركوا الكفار دون جهاد وما تركوا بيوتهم دون إنفاق وما تركوا أنفسهم دون زواج وما تركوا الأرض دون إصلاح وبناء وإعمار لقد استخلفهم الله في الأرض واستعمرهم فيها فقاموا بذلك حق القيام ولم يصبهم في ذلك وهن ولا دخن بهذه النظرة المتوازنة سار الصحابة في طريق الدنيا المليء بالأشواك لكنهم سبحان الله لم يجرحوا في دينهم لم يصابوا في عقيدتهم ولم ينقصوا أبدا من أخلاقهم لذلك وصل الصحابة يا إخواني وصل الصحابة إلى ما أرادوا أن يصلوا إليه وصلوا إلى الجنة ووصلوا إلى النعيم المقيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع